الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن ينور قلوبنا إخوتي هنا مدرسة ربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح مختصر منهاج القاصدي وصلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين إلى الدرس الثالث والثلاثين بعد المئة و في الدرس الثلاثين بعد المئة وصلنا إلى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد وهو الكتاب الحادي والعشرون في هذا الكتاب وما زلنا في الفصل الأول منه فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب ثم دخلنا الفصل الثاني في فضل كظم الغيظ واليوم نتكلم عن الفصل الثالث في فضل الحلم ولكني اسمحوا لي أن أرجع بكم خطوتين إلى الخلف فقد كنا قبل هذا الباب في كتاب آفات اللسان تكلمنا عن آفات اللسان كثيرا ولكن عندي موضوع قديم درسته أظن أكثر من مرة ولكني رأيت كما أننا ذكرنا أن مما عمت, مما عمت به البلوى في هذه الأيام إطلاق البصر فعالجنا في درس الظهر قضية غض البصر فمما عمت به البلوى في هذه الأيام وانتشر انتشارا فاحشا الكذب الكذب اللهم إنا نعوذ بك من الكذب والكذابين وخطورة الكذب أيها الإخوة في أنه انتشر بين بعض الإخوة أهل الدين الملتحين وذلك لسهولة الكذب في هذه الأيام على التليفون وعلى النت ودائما أقول لا تصدقوا الأخبار التي تأتي على النت لا تصدقوها قلت كتير كده ان النت ده لقيط لا أبا له لا يعرف مصدره واحد كتب كذا مين ده ممكن يكون الاسم وهمي ومحدش عارف مين اللي قال وهو بيقول وخلاص وكسر هذا الأمر وعمت به البلوى وكسر به الضرر وتساهل كثير من الإخوة في الكذب مسكت أخ من الإخوة إياهم هو بعت لي رسالة بيقول الجماعة إياهم فمن الإخوة إياهم برضو من الجماعة إياهم وضغطت عليه لما كذب عليا قلت له مين اللي قالك اكذب انت بتكذب ليه فقال لي ان فلان اباح لنا الكذب للمصلحة في هذه الايام انا قلت في مشكلة يا اخوة في درس يوم الاثنين اللي فات ان زمان كنا بنعيب على جماعة من الجماعات العاملة على الساحة انهم عندهم صنم اسمه صنم مصلحة الدعوة فكانوا يحلق لحيته لمصلحة الدعوة ومراته تقلع النقاب لمصلحة الدعوة ويكذب لمصلحة الدعوة صنم بيعبد النهاردة الصنم ده يبدو ان هو اتنسخ منه نسخ كتير بقت كلمة مصلحة الدعوة برضه آفة لذلك أريد أن أتكلم الآن في هذا الدرس عن الكذب والتحذير منه وخطورته قال رسول الله قبل ما أقول قال رسول الله لازم أقول قال الله قال الله جل جلاله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله فأول شيء نقول لو آمن أن الله يسمعه لو آمن أن الله سيحاسبه من لمصلحة الدعوة ومراته تقلع النقاب لمصلحة الدعوة ويكذب لمصلحة الدعوة صنم بيعبد النهاردة الصنم ده يبدو ان هو اتنسخ منه نسخ كتير بقت كلمة مصلحة الدعوة برضه آفة لذلك أريد أن أتكلم الآن في هذا الدرس عن الكذب والتحذير منه وخطورته قال رسول الله قبل ما أقول قال رسول الله لازم أقول قال الله قال الله جل جلاله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله فأول شيء نقول لو آمن أن الله يسمعه لو آمن أن الله سيحاسبه من الذي سيحاسبنا يوم القيامة الله, الله نفسه الله نفسه يبقى اللي سمعك هو اللي هيحاسبك ما تقدرش قدام ربنا تقول ما قلتش قلت هو سمعك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اللهم إنا نعوذ بك من الكذب ومن الكذابين أيها الإخوة الكذب بوابة النفاق الكذب بوابة الفجور لذلك كثيرا ما أقول أن كل فاجر كذاب وكل كذاب فاجر لا يمكن تلاقي واحد فاجر وما بيكذبش ولم ولا يمكن تلاقي واحد بيكذب ومش فاجر مش أنا اللي بقول كده ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فالناس اللي بتكذب وأخطر ما في الكذب الذي يكذب ولا يبالي يعني يستس يستسهل الكذب, الكذب يعني يكذب من غير حاجة إلى أن يكذب قال الحسن كان يقال إن النفاق من اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج وإن الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر شيخ زاني المقصود بالشيخ اللي هو الكبير في السن الإنسان الكبير في السن عشان كده لما اتكلمنا في درس الظهر فيما تكبر به الصغائر إذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر شيخ يعني راجل كبير في السن الرجل الكبير في السن في لغة العرب يقال له إيه شيخ والمرأة الكبيرة في السن في لغة العرب يقال لها عجوز قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إنما الشيخ من يدب دبيبا فالشاهد هنا شيخ زان رجل كبير في السن وبيزني وأنا مش عايز أوسع في دي دلوقتي وإن كانت صارت فتنة تلاقي رجالة كبار في السن فوق الخمسين وقاعد يتفرج على افلام ويتفرج على حاجات وحشه عيب يا راجل عيب يا راجل انت عجزت خلاص قربت تموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وملك كذاب مش مقصود بملك ان هو يبقى ملك يعني ملك المملكه لا وانما المقصود الراجل في بيته ملك ملك هذه المملكه ملك البيت كذاب بيكذب ليه بنقول فيها ان الملك كذاب يعني لا يحتاج إلى أن يكذب شيخ زاني الشيخ لا يحتاج إلى أن يزني أنت الملك تكذب ليه مش محتاج تكذب بيكذب وخلاص وعائل مستكبر عائل يعني فقير فقير ومتكبر طب انت فقير بتتكبر على ايه فلذلك اذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمنوا لكم الجنه اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أول واحدة اصدقوا إذا حدثتم اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله قالت عائشة رضي الله عنها ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها تاني بس من ما دفعش ما يسمعش صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يستعظموا جدا قضية الكذب ولذلك أنا بقول الآفة الكبيرة النهاردة إن الكذب ضعف تعظيمه في القلوب بقيت تعرف إن ابنك كذب وتعديها ومراتك بتكذب وتعديها وصاحبك بيكذب عليك وانت عارف انه بيكذب وتعديها صراحة انا ما بعدهاش اللي يكذب انت بتكذب بطل كذب هتتوب بالكذب امتى في وشه لازم تعمل كده لأن فعلا الكذب كتر كتر قوي كثر جدا وتسوهل فيه قالت عائشة رضي الله عنها اللهم ارضى عنها وعن أبيها ولعن من سبها ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب يعني يثبت على واحد كذبة فما ينجلي من صدره يفضل متضايق منه فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها مشكلة في الكذب هيجيلك دلوقتي أنواع الكذب في كذب اسمه كذب العناد والمكابرة انه يكذب وتيجي تثبت عليه كذب لا ما بكذبش لا انا ما كذبتش لا انا ما غلطتش لا ده انا قصدي اها ما تقول انا كذبت وانا غلطان وتبت الى الله خلصت وقال موسى عليه السلام يا رب اي عبادك خير لك عملا قال من لا يكذب لسانه من لا يكذب لسانه اصل يا ابني لو لسانك ده اتعود على الكذب مش هيبطل واللسان اللي بيتكلم كتير بيكذب وقال لقمان لابنه يا بني اياك والكذب فانه شهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه هو زي العصفور بعد شوية هيقليه وياكله هم الكذابين كده يكذب الكذبة ويلحسها يعني يرجع فيها يكذب الكذبة ويكذب عليها يكذب الكذبة ويصدقها ويبني عليها كذب كتير هي بتبدأ بإيه بكذبة صغيرة وقال عمر رضي الله عنه أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما أنا سمعت عن واحد اسمه محمد أنا بحب الاسم ده بحب اسم النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم فأحبه إن اسمه محمد نود عبد الله ده ربنا يكرمه ويرزقه بولد يسميه محمد فنسمع ان عبد الله ده ابنه اسمه محمد انا بحب ابنه من غير ما اشوفه لان اسمه محمد عمر بيقول كده احبكم الينا ما لم نركم احسنكم اسما فان رايناكم فاحبكم الينا احسنكم خلقا لما تقرب مني بقى واشوفك واعرفك اخلاقك الاقيك طيب وهادئ امين ومخلص فاذا اختبرناكم فاحبكم الينا اصدقكم عند الامتحان بقى ما يثبتش الا الا الصادق الا الصادق وقال الشعبي ما ادري ما ادري ايهما ابعد غورا في النار الكذاب ام البخيل وقال ابن السماك ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إنما أدعه أنفة قال مالك بن دينار قرأت في بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقا صدق وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلما قرضتا نبتتا للرسول شاف هديه في صلى عليه صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج راى اقوام تقرض شفا شفاههم بمقاريض من نار وكلما قرضت نبتت قال من هؤلاء قال الرجل يكذب الكذبه فتبلغ الافاق افتكر دلوقتي بقت ايه تبلغ الافاق يكتب الكذبه على الفيسبوك الدنيا كلها شيرها الدنيا كلها تشوفها والدنيا كلها تقراها فهؤلاء تقرض شفاههم بمقاريض من نار وقال مالك بن دينار اسمع بقى خلاصة الكلام في الآخر دي آخر واحدة قال مالك بن دينار الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه هي حاجة من اتنين يا صادق يا كذاب فالصادق الصدق هيطلع الكذب من قلبه والكذاب الكذب هيطلع الصدق من قلبه عشان كده قلت لكم قد يصدق الكذاب لكن ابدا لا يكذب الصادق الصادق يكذب ابدا طب بكم كذبة يخرج الصادق من ديوان من ديوان الصادقين كذبة واحدة إذا كذب واحدة مرة واحدة ما بقاش صادق قال سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون اللهم اكفنا شر الكذب عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال لهم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما مقامي هذا فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب يفشو يعني ايه ينتشر ويكثر حتى إن الرجل لا يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها احيانا تقول له بتتكلم اللي يقول لي اه اصلا فيك قال لا حد سألك يبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة خليك في وسط المسلمين احضر دايما مجالس الخير خليك على طول في الجامع الصلوات الخمس هو ده المقصود بالجماعة مش جماعة كذا ولا جماعة كذا سيبك من الجماعات دي كلها قال له فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك هو ده المقصود اشبط امسك فيه جنب بيتكم مسجد يبقى ليك مكان ما من عبد توطن المساجد يعني ايه توطن المساجد أبقى المسجد وطنه وطنه انت منين انا من مسجد الاستقامة انا من مسجد الرباني انا من مسجد الملك القدوس انت منين وطنك ايه المسجد اللي جنب بيتك اللي بتصلي فيه الصلوات الخمس نكمل الحديث ما من عبد توطن المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا حضر الله الله انت مدمن تاني دي سكتوا الواد ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل توطن المساجد المسجد اللي جنب بيتكم بتصلي فيه الصلوات الخمس كل صلاة عند الأذان قاعد في الجامع تصلي السنة القبلية وتصلي الفريضة تصلي السنة البعدية وتقعد تقرأ نص جزء من القرآن وتخرج من المسجد وانت مش عايز تخرج قلبك متعلق بالمسجد ما من رجل توطن المساجد إلا تبشبش الله له ودي صفة أمرها كما جاءت ما تتشرحش من غير كيفية انت فاهم يعني ايه تبشبش الرسول وضحها كما يتبشبش اهل الغائب لغائبهم اذا حضر لما يكون واحد غايب بقاله مده ما جاش شوف بتقابله ازاي ببشاشه اهو ربنا يقابل اللي توطن المساجد ده كده اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين فمن اراد منكم بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق الوقت بقت في كل حارة مول ده تقارب الأسواق من علامات الساعة والفتن كما ترى ليل نهار والكذب ما تقوليش فكثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار من علامات الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم وانا انتم احنا متفقين ومتعاهدين انني لا احدثكم الا بحديث صحيح من غير ما اقول لك بقى روى الامام مسلم في صحيحه عن بلاش ال... مش انا بتاع كده انا هقول لك قال رسول الله وانت مطمن ان الحديث اللي بقوله لك حديث صحيح اتاكد من كده كن على يقين آه مظاهر الكذب هقول لك دلوقتي 30 نوع من انواع الكذب وعايزك تدور فيهم يد يا بصفر انت اه فيك كم نوع هنشوف هنشوف فيك كم نوع من انواع الكذب وعايزين نخلص المجلس ده قبل ما نخرج من الجامع ده الوقت نتوب ونعاهد ربنا ان احنا مش هكذب ولو السيف على رقبتي لسه دلوقتي الاخ اللي بيسال سؤال ارجو انه ما يكونش زعل ولو زعل يخبط دماغه في انشف حيطه عندنا حيطه ناشفه هنا دي خالد طيب كلهم ناشفين صلى على رسول صلى ان هو بيسال سؤال لو فرضنا حصل كذا سؤال وحش سؤال يوجع القلب سؤال محرج يقول انا هاخد بالرخصه مش سيدنا عمار خد بالرخصه طب سيدنا عمار كان هيموت ما انا عندي مش عارف ايه اكبر من الموت قال لا قال الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم برضه انا منزعج من فتح باب الاسئله انا ما بحبش اجاوب على الاسئله وكتر الاسئله ان الله كره لكم قيل وقال و وكثره السؤال أسئلة كتير وأسئلة أنا نسيت كنت هقول إيه بس عايز أقول إيه إن هو ناوي يكذب يعني لو حصل كده أنا هكذب مش دي رخصة طب دي ما حصلش ونسأل الله ألا تحدث لا تتمنوا البلاء مش كده ليس لرجل أن يذل نفسه أن يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه فشوف بقى واحد بقول لك ايه ناوي يكذب اصلا لو حصل كده هكذب بقت ايه تعالوا نشوف الكذب اللهم تب علينا اكبر انواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا إخوة أفتكر من سنين وكتير قلت الكلام ده في كل قاعدة أقول عايز أعلمكم مسألة تساوي عشرة كيلو ذهب قل لا أدري لما تسأل قول ما اعرفش وانت تقول ما تقولش لا أدري قول ايه ما اعرفش ما اعرفش هو عيب ان انا اقول ما اعرفش انا ما اعرفش النبي صلي عليه قال لا أدري قال أنا لا أدري أكان تبع نبيا أم لم يكن الرسول نفسه قال ايه لا أدري لا أدري فمش عيب أنك تقول لا أدري يعني الناس المتسرعة حد يسأل سؤال يروح مجاوب استبر ما تتسرعش في الجواب وتعلم تقول لا أدري لأن شر الكذب الكذب على الله اثنين الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله خلي بالك بقى في موضوع الأحاديث ده من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين يبقى لما تيجي تقول قال رسول الله لازم تبقى متأكد ان النبي قال كده لو حد من العلماء قال على هذا الحديث موضوع يبقى انت كذبت على النبي اوعى تكذب على سيدنا النبي يا ويله اللي سيدنا النبي يكون حجيجه يوم القيامة نمرة ثلاثة الكذب في البيع والشراء الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة واحد بيبيع حتة أرض بيبيع عربية والله ده جالي فيها كذا وأنا ما رضيت والله العربية دي أنا شاريها بكذا وأقسم بالله العربية دي كذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار ثلاث مرات يقول إيه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب استر يا رب المسبل اللي جلبيته طويلة نزلة بعد العظم الناتي على جانبي القدم جلابيته نزلت عن ده اسمه مسبل عاملين بحث في الإسبال إن شاء الله بإذن الله تعالى يأتيكم الأسبوع القادم فكرنا بيه اللي بنطلونه طويل اللي جلابيته طويلة اللي عبايته طويلة تنزل تحت كعب رجله الكعب مش كعب رجله اللي بيدوس عليه في الأرض اللي احنا بنقول عليه في الفلاحين بز رجله نزلت تحت يبقى ده لا يكلمه الله الموضوع ده يا جماعة هجر ومحدش يتكلم فيه لأن احنا اتكلمنا فيه زمان كتير الإسبال وهوجمنا بقى الناس يقولوا انت قاعدين تتكلموا في الإسبال وانت الناس بيتقطعوا ويتولع فيهم يا عم بقى ارحمونا لحد ما الإخوة دلوقتي الموضوع مش في دماغهم أبص لكتير منهم جلبيته طويلة وإشكال الإسبال إن الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل قصر جلبيتك قول لي هيبقى شكلها وحش أحسن إحنا عايزين يبقى شكلها وحش رغم إن أنا بقول لك بالعكس يبقى شكلها أحسن والمشكلة الكبيرة في الخياط أيوه قلت له قصر الجلابيه قال لي هتبوظ كده هنبوظها قلت له احنا عايزين نبوظها ده مقصود من مقاصدي انها تبوظ انا بقول لك هو الخياطين بيقول لك كده يعني كده بقى شكلها وحش مالكش دعوه هو مش فاهم في الجمال الجمال والحلاوه شرع الله هيجي لكم البحث المرة الجاية انه لما قال له ارفع ازارك قال ان في رجلي حنف ميل قال له رجلي عاملة كده فانا بطول الجلابية عشان اغطي رجلي ما يبانش شكل رجلي فقال ارفع ازارك فان كل خلق الله جميل اللي يقول مش عارف أنا الشعر اللي في خدي عايز اشيله عشان شكله وحش لا هو كده شكله حلو بس انت لما بتشيله بتفسده المرأة اللي تقول حواجبها عايزة ترقق عشان شكلها لا هي كده شكلها حلو هي كده أجمل شيء هي دي مي- أجمل ميزة فيكي وهكذا يا جماعة أنا عايز أتكلم عن الخطر لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم شوف لما تيجي يوم القيامة وربنا ما يكلمكش ولا ينظر ناحيتك قد ايه تبقى شديدة على القلب دي أشد من عذاب النار إن ربنا لا ينظر إليك ولا يكلمك المسبل والمنان إنه يدي حاجة يفضل كل شوية إيه رأيك يا أحمد ماهر في كوباية الشاي اللي أنا جبتها لك دي؟ مم، جميلة كوباية الشاي اللي أنا جبتها صح؟ ضيعت الصداع صح كده؟ يا سلام قول لي شكرا بقى على كوباية الشاي ربنا يخليني ليك والله جزاني الله خيرا يا أخي المنان وكتير من الناس النهاردة في زماننا منان بس انت مش دريان على زوجتك وعلى ولادك ودايما تنتظر منهم كلمة شكر وتنتظر منهم اعتراف بجميلك ده المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان أربعة الكذب لإفساد ذات البين هو شايف اتنين بيحبوا بعض يروح يكذب عشان يفسدهم عشان يبقى هو صاحبه مش التاني قال رسول الله يا عم صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب في ناس كده لا يقر له قرار حتى يفرق بين المتحبين ينسخ الأقاويل ويختلق الأباطيل خمسة الكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له افتكر دي ما بتفوتش حد واحد صعيدي والكلام ده ما حصلش الصعيدي ما عملش كده انت شفت صعيدي عمل كده تبقى بتكذب ودي بتجمع شرين الشر الاولاني ويل للذي يكذب ليضحك الناس الثانيه انه غتاب الصعيده فهيجي الصعيده يوم القيامه كلهم ياخدوا من حسناته كلهم واحد صاحبنا دلوقتي بقوا يتفادوها يقوم يقول ايه واحد صاحبنا واحد من اياهم واحد من اللي بالي بالك كل ده كذب كذب رواية النكت أكثرها كذب ستة الكذب في إظهار الفضل الدعاوى يتشدق بكثرة العلم كثرة الإحسان كثرة المعاني كاذب ده اسمه كذب الرياء أن يرائي بما لم يفعل ده أنا عملت وأنا بعمل وأنا قابلت والشيخ فلان صاحبي والشيخ فلان قال لي والشيخ فلان عمل والشيخ فلان سوى والشيخ كنت معاه كذب قال الله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وقلنا ان دي سلسلة التسلسل ده هو اللي بيحصل يفرحون بما أتوا بيفرح باللي بيعمله اتنين يحب أن يحمد بما لم يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور متشبع بما لم يعطى اللي يقول انا عندي وهو مش عنده او كان عندي وما كانش عنده انا عملت وهو ما عملش وانا اقدر اعمل وهو ما يقدرش كذاب سبعة الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية فيهم قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون شنآن يعني عداوة وكراهية يبقى حتى لو بتكرهه حتى لو بتعاديه ما تكذبش عليه اعدل قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبعة كذب الحسد ثمانية ماشي نعم يا أخي كلابس ثوب يزور يعني ال ال عارف مش عارف اقولها لكم ازاي دي بس يقولوا على واحد لابس مزيكا ما تعرفوهاش دي احيانا بيجيبوا فرقه عشان تعمل فرح فالفرقه فيها اتنين بس اللي بيعرفوا يعزفوا بس هم ملبسين عشرة ماشيين كده وخلاص بيمثلوا انهم بيعزفوا ما بيعملوش حاجه اهو ده لابس ثوب يزور يعني ايه ها هو دول بقى كدابين الزف كدابين الزف ده في كدابين زفه كتير قوي اللي من دول طب بيكذبوا ليه مصلحه مصلحه بيجري ورا مصلحته مصلحه مصلحه كذب الحسد إذا رأى متفوقا عليه رماه بكل نقيصة ده فلان ده ده فيه كذا وفلان ده عمل كذا وفلان ده فيه كذا بالكذب بالكذب ثمانية الكذب في المطالبات والخصومات تسعة أحيانا يبقى لي عند عم أبو الفتوح فلوس فأنا مسلفه خمسين جنيه وأنا عارف لو رحت أقول له هات الخمسين جنيه يقول لي خمسين جنيه بتاع إيه أقول له خمسين جنيه اللي اديتها لك ولا أنت اديتني خمسين جنيه يا راجل فأنا عشان يطلع الخمسين جنيه أروح أقول له إيه فين المتين جنيه اللي عليك هم خمسين طب هات الخمسين الاثنين كدابين فلذلك دي كتير قوي اليومين دول وخصوصا برضو يا اخوة انا بقول لكم ان اهم شيء في حياتك النهاردة ان تحجم التعامل مع الناس لكي تسلم التعامل مع البشر كله شر ماشي في الشارع واحد جه خبط العربية من ورا مثلا يعني خبطك من ورا وانت ماشي فتقف تقول له يا أخي يقول لك أنت اللي خبطني والله حصل معايا كده فقلت له طب السلام عليكم ورحمة الله قال طب تعالى هفهمك بس قلت له فهمت طب ادفع تصليح العربية ادفع صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الشاهد ان المشي في الشارع والتعامل مع قول لي يعني بطل نمشي في الشارع حجم على قد ما تقدر وليسعك بيتك كن في مسجدك كن في بيتك وبطل كلام كتير النهارده الكلام الكتير في السياسه في الاحوال في في تحليل الأخبار في توقع اللي هيحصل في تبرير وتفسير اللي حصل كل ده يشتمل على كذب اسكت شغل بذكر الله شغل بتلاوة القرآن شغل بالدعاء والبكاء شغل بالتوبة شغل بالصلاة انشغل بالله الكذب في المطالبات والخصومات دي تسعة عشرة الكذب للتخلص من المواقف المحرجة احيانا بيبقى في مواقف محرجة زي اللي بي- بيتوقعها الاخ اللي قال فهو محضر كذب هو شايل تحت باطه قائمة طويلة بالمنطق التبريري كل عمل له مبرر عنده وكل كلمة لها م... لها تبرير عنده وكل موقف لها تبرير وسبب بالكذب بالكذب بالحق اهو بيقولوا خلاص وده الغلط وزي ما قلنا علاج النقطة دي ببساطة ألا تلتمس رضا الناس رضا الناس غاية لا تدرك رضا الناس غاية لا تدرك سيدنا كعب بن مالك أستاذ الصدق قال يا رسول الله لو جلست أمام غيرك لخرجت من غضبه فإني قد أعطيت لسانا ولكني أخشى أن أقول لك اليوم كلمة ترضى بها عني ثم يوشك أن يسخطك الله علي 11 كذب المبالغة التهويل والمبالغة بقى سمة عامة في حياتنا ده المكان الفلاني مش عارف ولعه في ايه ده المكان الفلاني فيه كذا وكذا ده في بيقلعوا الاخوات النقاب ده بي والكلام ده كله ما حصل تهويل ومبالغة. قد تكون حصلت حوادث فردية نادرة قليلة لكن مش صفة عامة التهويل والمبالغة كذب كذب من من انواع الكذب حذف بعض الحقيقة ان يقول نص الحقيقة يقول نصف الصدق وما يكملش الحقيقة ودي بنعاني منها في اللي بيقص الكلام يقول نص الكلام يبقى كذاب لأنه ما قالش الحقيقة كلها من أنواع الكذب الكذب لتسويغ الأخطاء يكذب ليبرر بخلة يكذب ليبرر آه، غيابة ما جيتش ليه كان عندي ظروف وهو ما كانش عنده ظروف ولا حاجة عملت كذا ليه عشان كذا وكذا كذب المبررات الكذب لاستدرار العطف كذب لاستعطاف قلنا ان النفس فقيرة الانسان من جواه في فقر ذاتي الانسان مخلوق فقير فالانسان فقير ان حد يحن عليه وحد يعطف عليه وحد يكرمه وحد يرعيه وحد يرفعه هو فقير لذلك فلا يسد هذا الفقر إلا الله الغنى بالله أنا بحب ربنا ونفسي إن ربنا يحبني فأنا بعد حب ربنا مش محتاج حب حد أنا مش محتاج حد يحبني كفاية علي حب ربنا مستغني مستغني هي دي شعورك ان ربنا بيعطف عليك مش محتاج عطف حد شعورك ان ربنا مراعيك مش محتاج حد يراعيني بعدين فلذلك هذا الفقير الى عطف الناس بيكذب عشان يستدر عطفهم وعشان كده بقول لكم في معالجة مش عارف هتيجي معانا درس مرة ولا مش هيجي فن إدارة الحياة الزوجية إن في البيت أحيانا زوجتك تعمل عيانة لأنها شايفة إن أنت ما بتحنش عليها غير لما تكون عيانة فتمثل دور عيا أحيانا بقى تعمل لك مشكلة وتمثل إن عندها مس وعندها جن عشان تقعد معاها لأنك ما بتقعدش معاها غير لما تشوفها في الحالة دي إلى آخره فلذلك كذب هذا كذب لاستدرار العطف آه، من الكذب تملق والنفاق لأصحاب الثراء والمناصب وده شر الكذب إذا قيل لل للمنافق يا سيد غضب الله لما تقول له يا سيادة الكذا للمنافق للفاجر للظالم تعظيم الظالم يغضب الله يجلب غضب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا لمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل وزي ما قلنا بقى الحديث صحيح في الأدب المفرد الحديث صحيح عموما لازم تعرف كده ان تعظيم الفاسق والفاجر والظالم والكافر تعظيمه يسخط الله تقولش سيادة الكذا إنما السيد الله ما تقولهاش أبدا ولا تجري على لسانك من الكذب إنك تنافقه نفاق الخوف ده النوع الجديد 18 نفاق الخوف اكتبها اللي انت عايزها يا عم نفاق الخوف ودفع ظن الأذى قلت لكم قبل كده ان الإمام أحمد لما قالوا له قول القرآن مخلوق رفض علقوه وضربوه قال ضربت أحمد سبعة عشر صوتا لو ضربها جبل لانهد تعرفوش الصوت بتاعهم الكرباج ده كان ايه والإمام أحمد أصلا كان خايف وهو داخل قال إنما أخشى الصوت أنا خايف أتضرب لأنه كان معزز مكرم طول عمره عمره ما اتضرب قلم فهيتضرب بالكرباج على ظهره ازاي قال أنا خايف فقال له كان واحد حرامي فقال له ما تخافش قال لي الإمام أحمد كده ما تخافش إنما هو صوت أو صوتين ثم لا تدري بعد ذلك أين يقع الباقي قال له هو أول أول اتنين يوجعوك وبعد كده إيه ما هو خلاص ظهرك نمل فمش هتدرى بعد كده باللي هيحصل اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب فالشاهد ايه الامام احمد لما علقوه وضربوه لما ضرب الصوت الاول قال بسم الله الصوت الثاني قال الله اكبر الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة الا بالله الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق الضرب ما خلاهش بعض الناس النهاردة اللهم عافي كل مبتلى واحنا لا نعتب على من يقول ال ال الراهب قال للغلام انك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه ومع ذلك قال وجاب الراهب ولما جاب الراهب الراهب ما عتبش عليه ما قالوش مش قلت لك ما تقولش عليا ما قالوش كده ما عتبش عليه فلا عتاب على من يقول لكن الشاهد هنا ايه اللي عايز يثبت يثبت ازاي قالوا ايه لان احمد الامام احمد بن حنبل كان يقع الضرب على جسده لا, لا على قلبه وهو كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الرجل الثوب على جسده فإذا وقع الضرب على الثوب لم يؤذي الجسد وإذا وقع الضرب على الجسد لم يؤذي القلب فلا يقول نرضى الواحد من دول أول ما يتعلق قبل ما يضرب قلم يقول هقول همضي قولوا اكتبوا كل اللي انتوا عايزين اثبت اللي عايز ايه قبل ما حد يقول له حاجه بيحلق لحيته قبل ما حد يكلمه في حاجه يقول لك انا هقلع مراتي انا قبل ما حد يقول له حاجه آه، اتصرف وزع الكتب احسن بيلموا ال- ايه يا ابني في ايه الجبن اللي الناس عايشه فيه ده كذب الجبن كذب الخوف اسمه كذب الجبن كذب الجبناء اللي بيكذب للتخلص من الأذى آه، اللي بعدها الكذب في دعوى المحبة والصداقة تقول له والله أنا بحبك وانت مش بتحبه ده وحشتني وهو ما وحشكش ده أنا سألت عليك وانت ما سألتش عليه والله أنا كنت ناوي أجي لك وانت ما كنتش ناوي كل ده كذب من الكبار نقل الأخبار الكاذبة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الر- الليلة رجلان أتيان قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يصنع به هكذا إلى يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول يا ويل الرجل الأمع الأمع اللي هو إيه المخروم اللي تصب فيه من فوق ينزله من تحت ان كل اللي يسمعه يقوله كل اللي يسمعه يقوله ينقله ده ربنا سماه فاسق الكذب السياسي الذي يقوم على قاعدة ماكيافيلي ان الغاية تبرر الوسيلة ده كذب اسمه فجور الكذب أيضا من الكذب التلبيس أن يلبس الباطل ثوب الحق يظهر الكذب في ثوب الصدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة من الكذب التوسع في باب المصلحة قلنا عليه ده بقى بيكذب لمصلحة الدعوة من الكذب المبالغة في المعاريض كنت هقول شوية معاريض بس بلاش منها آه، واحد آه، اتجوز زوجة تانية فكانت زوجته تقول له انت اتجوزت يقول بالله ما اتجوزت ويقول انا قصدي الله الراجل اللي بيلهو مش قصدي والله ينفع كده هذا لا يجوز عشان كده سيدنا لقمان قال له ايه اياك والكذب وشبهه وشبه الكذب اللي هي المعاريض الكذب المجمل بالصدق حقيقته كذب لكن مداخله وشكله الصدق كذب النفاق كذب الغفلة والتهاون قلنا الإنسان بيتهاون ويستسهل ببساطة كذب الشكليات والمظاهر لاستكمال الصورة وموافقة الأهواء كذب المدح أن يمدح فيكذب كذب الغلو والإفراط أيها الإخوة هذه ثلاثين نوع من أنواع الكذب أحذركم الكذب الكذب في نقل الأخبار الكذب في الإفراط في المدح الكذب في خلق الأبرار التبريرات والمعاذير الكذب في على الزوجة والصبيان الكذب في العواطف والمشاعر والأحاسيس احذروا الكذب الكذب على الله الكذب على رسوله الكذب على المؤمنين احذروا كذب النفاق كذب الخوف والجبن احذروا الكذب إياكم والكذب فإن الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله من الكذب وأهله والكذب مآله النار في النهاية ألتقي بكم الليلة في درس العشاء إن شاء الله أحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت